أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأولا إخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله رأيت لو أنك مرة دخل عليك رجل وبمنتهى الهدوء والإخلاص والود قال لك ربنا يهديك ربنا يهديك ربنا يهديك ماذا تحس لن تستشعر نعمة هذه الكلمة إلا حين يهديك الله اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اهدنا الصراط المستقيم لنا مدة في اهدنا ثم الصراط نعمة الهداية الهداية نعمة نعمة عظيمة جدا تحس فيها بانشراح الصدر وهدوء القلب بالسكينة بالروح والفرج تستشعرها مع قول الأنبياء الرسل للعصاة والمدعوين وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا يعني وإن آذيتمونا فنحن سعداء وإن استشعرت الأذى من الدنيا كلها وأنت مهتد قال الملك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه اللهم اهد قلوبنا آه. لما تحس ان ربنا هدى قلبك والدنيا عمالة تتقلب قدامك أموال وانت في منتهى الهدوء والطمأنينة والسكينة والراحة والأمان النفسي والعقلي والقلبي حس بروح وفرج عجيب سبحان الملك هذه الهداية تستشعرها حين تسلك الصراط الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم حين تمشي على صراط الله المستقيم في هذه الدنيا وتبقى حاسس انك ماشي صح وهادي ومرتاح وحواليك الناس عمالين يتكلموا زمان سئلت سؤال فقلت لهم يعني احسن اجابه على السؤال ده الضحك اه حصل كده سئل الامام احمد عن كذا فضحك في مساله كده تيجي حد يقول لك حاجه تقوم ايه تضحك يقول ها يعني ايه يا عم الشيخ هي دي الاجابه حاجه تضحك لما تسمع بقى الفتن بتاع اليومين دول وفتاوى التلفزيونيه ها اه فتاوى الفضائيات وفتاوى ال... لما تسمع القصص والحكايات والروايات والله كان على بالي قصه سمعتها الجمعه اللي فاتت آه، حضرت عند واحد سمعت قصه ظريفه جدا مسليه جدا بس مش فاكرها دلوقتي اه تضحك تضحك صحيح مش دين خالص اللهم اهدنا الصراط المستقيم لما تبقى مهتدي وماشي على الصراط تشوف حاجات كتير تضحك نسأل الله لنا ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية الشاهد الهداية نوعين هداية بيان ودلالة وهداية توفيق وإلهام هداية البيان والدلالة هي هداية الأنبياء قال الله عز وجل للنبي محمد وصلى عليه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك إيه لتهدي أنت بتهدي ونفى عنه الهداية الأخرى فقال وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني كل شغلة الرسل هداية الدلالة والبيان يدل ويبين يدل ويبين أما هداية التوفيق والإلهام فليست إلا إلا لله الله وحده هو الذي يلهم ويهدي يقول ابن القيم قوله اهدنا الصراط المستقيم الهداية هي هداية البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام وهو بعد البيان والدلالة وهو بعد الايه البيان والدلالة يعني بعد ما ربنا يبين ويدل يعني تتعلم وتفهم يوفاك وي... ويلهمك انك تعمل باللي انت باللي انت عرفته وهي بعدها ولا سبيل الى البيان والدلالة الا من جهة الرسل فاذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق والإلهام وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه اللهم ارزقنا ذلك يا رب يعني بعد البيان والدلالة أنا بينت لك ودليتك أنا ما أقدرش على أكتر من كده قربتك السكة بداية إنك تعمل بقى إنك تحب ده إنك ترضى بيه إنك تؤثره انك تفرح بيه دي مش في ايدي دي في ايد الملك اسمعهم تاني يقول فاذا حصل البيان والدلاله والتعريف ترتب عليه هدايه التوفيق وهي التوفيق والالهام اللي هو ايه بقى؟ جعل الايمان في القلب اللهم اجعل الايمان في قلوبنا اللهم اخلق الايمان في قلوبنا اللهم ارزقنا ايمانا يرضيك ان ربنا يخلق الايمان في قلبك ما حدش يقدر يعمل كده غير ربنا سبحانه وتعالى اثنين وتحبيبه اليه وتزيينه في القلب قال سبحانه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكتير انا وقفت مع المساله دي قلت القضيه مش قضيه انك تعجب بيه تتمناه لا ده انك انت تحب الايمان ده لا مش تحبه بس ده كمان ايه تزينه ان يبقى حاجه جميله قوي ورائعه قوي وممتعه قوي وعاليه قوي وغاليه قوي و حاجه جميله انك تحس تزيين الايمان في القلب عارف حاجه لما لما حاجه تلمع في عينيك اه يا ريت اه ممكن يا سلام لو يحصل مش ممكن يا رب يا رب هي دي قيام الليل مثلا تحبيبه وتزيينه في القلب القرآن عندنا أخ طيب بحبه ربنا يكرمه راجل طيب عنده 40 سنة لا يمكن أزيد شوية 45 يمكن مش عارف كام بالظبط لكن فوق ال 40 يعني ها ربنا أكرمه بدأ يحفظ قرآن لو تشوف الفرحة اللي فرحانها عشان حفظ سورة المرسلات مش ممكن يعني كأنه هو يعني حصل له 100 مليون جنيه لا لا لا لا لا, لا. ايه ملايين دي لا لا غلط انها تبقاش كده فرحان فرحة طاير في السماء طاير في السماء يقول لي والله العظيم تصدق بقى ان انا صليت بيها الليله دي اهو اهو ده اهو ده مش ممكن بقى اهو ده مش مصدق الحته دي والله العظيم صليت بيها الفرحة دي تحبيب وتزيين القرآن بالقلب تزيين الحفظ الواد اللي قاعد معانا دلوقتي ده برضه بيتبسم اهو اول ما حفظ ربع في سورة البقرة كان هيموت من الفرح عمل لنا عزومة وجاب لي ديك رومي ربنا يهديه ويثبتنا لكم على الايمان بس بطل يحفظ وباع الشيخ الشاهد ايه تزيين العمل ده انه يبقى جميل انك تحبه وتبقى فرحان بيه وحريص عليه ومتمتع مستمتع مستمتع يقول عم الشيخ انا تعبان اه انا مذلول اه قدام الشيخ بس مستمتع مذلول بس مستمتع هي ديت ولكن الله حبب اليكم الايمان وايه؟ آه زينه في قلوبكم تزيين الايمان في القلب انه يبقى مزين في القلب وجعله مؤثرا له راضيا به راغما فيه عنده دلوقتي حفظ مع الشيخ وجات له شغلانه يؤثر ايه هي دي جعله مؤثرا له عنده دلوقتي مجلس يذكره بالله وجاله شغل مش عايز اقول مثال ان زوجته تحت عايزه تروح للدكتور يعمل ايه آه. هي دي قضية قضية انه اذا آثر الايمان ورغب فيه ورضي به وأحبه وزين له لا يلتفت رغم انه كونه يودي مراته للدكتور ده من الايمان برضه لان ده بر ها لكن لا يلتفت الى قضاياه الشخصيه ومسائله العائليه الا وهو مكره رغم عنه زي ما بقول لك رغم ان ديت برضه طاعه انه يوديها للدكتوره ويقعد معاها ويكرمها ويحبها وي... ويرضيها كل ده من الايمان ده ان شاء الله يؤجر عليه حتى اللقمه تضاعف فم زوجته صدقه لكن ربنا يحبب الينا الايمان ويزينه في قلوبنا ويعلمنا كيف نؤثر الله على ما سواه اصل العيب مش فيها فيك اه ولو احنا فهمناهم من الاول ان سيدنا النبي ما صلى عليه قال لها ان شئت دعوت الله فشفاك وان شئت صبرت وايه ولكن الجنه ما كانش كل حاجه نجري على الدكتور كان بقى في شويه صبر كان في شويه تحمل كان في شويه نصبر لما ندعي ونرقي ونشرب زمزم ونمسح بعسل وبعدين نبقى مع صدق اللجئ الى الله عز وجل يجي الشفاء نسال الله العافيه لجميع المسلمين الشاهد يقول ابن القيم وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح الا بهما معا هدايتان مستقلتان هدايه البيان والدلاله وهدايه التوفيق والالهام الاثنين ايه دي نوع وده نوع بس ما يحصلش الفلاح الا ايه اذا حصل لك الاثنين اصل ما فيش توفيق والهام من غير ايه من غير بيان ودلاله هيوفقك لايه اذا كنت انت ما تعرفش ده بيوفقك اللي انت تعرفه ويخلق فيك ما تريده وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا واجمالا فالهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا ثم خلق القدره على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء اللهم ارزقنا هؤلاء يبقى دول ثلاث مراحل أول ثاني ادفع اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا قال أول حاجة تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا الأول نعرف فين الحق ما هي المشكلة الكبيرة أن أكثرنا لا يعلمون الحق فهم معرضون انت شايف الناس دول اللي بره دول كلهم هم يعرفوا مش ممكن انا قلت قبل كده عن العيال اللي عبدوا الشيطان دي بيقولوا عبد الشيطان قلت والله لو حد عرفهم ربنا كانوا عبدوا ربنا لكن المشكله انهم ما يعرفوش لو عرف كان حبه لو يعرف ربنا كان حبه وعبده لكن جهال هم دول بيدوروا على ايه ده بيدور على السعاده بيدور على انه يتبسط فلو عرف حد يفهمه ويعلمه ويدله ويوريه ان الصلاه دي كده تبقى سعاده كان صلى صح انا قلت لكم كده زمان شيخي الله يرحمه رحمه واسعه ويجزي له المثوبه قال لي ما تعرفش يا ابني تعمل كده وراح واقف الله اكبر الحمد لله رب العالمين وراحت عينيه منزله دموع مش بالاثنين بالاربعه في الارض ما تعرفش يا ابني تعمل كده وراح قايم واقف عاملها لا أنا- ده انا لازم اعمل كده اه لما شفتها في وشه قلت ايه لازم اعمل كده لو ما عملتش كده ما بقاش راجل ما بقاش عايش يبقى محتاجه الناس دي محتاجه انها ايه تشوف حد يقول لها ايه تعرف تعمل كده تعرف تعمل الحته دي ساعتها يسعد ويتبسط ايه دي اول حاجه ان نعرف الحق نعرف ربنا ونعرف طريقه ونعرف دينه نعرف الخير ونعرف الشر ونعرف المآل وآخرة ده وده لو عرفنا كل ده وحبيناه أول حاجة تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا اثنين إلهامنا له اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا إلهامنا له هداية الإلهام إن ربنا يلهمك رشدك سبحان الله العظيم أنا بتكلم عن إخوة قاعدين معانا دلوقتي كان متقطع في الدنيا الصبح مش عارف في شركة والظهر في شركة وبالليل في شركة ثالثة قاعد يشتغل ليل ونهار ويجري وسعيد بالجري ده فجأة راح موقف كل حاجة هو أنا بجري كل ده ليه؟ وانا عيالي فين انا بشوفهم وانا راحتي فين طب وبعدين واخرتها ايه هي دي الالهام بدايه الايه الالهام بدا يدخل في قضيه الالهام لما ربنا بدا يلهمه بقى طب تعالى كده سمعه علمه فهمه حط له فلان وفلان وفلان وفلان وفلان في طريقه كانوا في طريقه وكانوا في قدام عينيه بس ما كانش شايفهم هي دي هدايه الايه الالهام الالهام بدا يحصل له الهام ان ربنا يلهمه انه يعمل كذا ويلهمه انه يقرا كذا ويلهمه انه يسمع كذا ويلهمه انه يقابل فلان ويلهمه انه يقعد مع فلان ويلهمه انه يصاحب ده كله اسمه ايه؟ ما تقولوا الحمد لله على ايه بقى؟ اه شفت عمل لك كل ده انت مقدر انت مقدر ربنا عمل لك كل ده انت مقدر مقدر النعمه دي انه الهمك انت وما الهمش الناس دي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بما يوازي نعمك ويكافي مزيدك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على انك رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما وابدا الحمد لله والله لو فضلنا نقول الحمد لله لما لسنتنا تتقطع ما نقوم بشكر نعمة الله ولا نعمة واحدة من نعمة عليك. اللهم لك الحمد والشكر يا ده احنا في نعم بتوع التبليغ بيحكوا حكايه ظريفه يقول انهم دعوا واحد فاسلم فلما عاش معاهم شويه قدموه يقول آه، بيان فقال ايها الظالمون يقول احنا اه قال ايوه انتوا ابويا وامي ماتوا على الكفر ما حسوش ان انا حسيته ده لانكم انتوا ما وصلتوا لهمش يبقى انتوا ظلمه انكم محتفظين بالخير وما بتدوش لحد الشاهد هنا اللي يحس بالهدايه يحس باللي انا بقوله لك ده اللي هو قاله الراجل ده يحس بنعمه الهدايه ان ربنا عمل لك كل ده اعتنى بيك عنايه خاصه واهتم بيك اهتمام خاص سبحان الملك اللهم ادم علينا نعمه الهدايه اللهم زدنا هدى وارزقنا شكرها نعمة الإلهام نمرة ثلاثة أول حاجة تعريف ما لم نعلمه اثنين إلهامنا له ثلاثة جعلنا مريدين لاتباعه ما هو ياما ناس عارفة وإيه وما بتريدش مش كده يعني هو عارف الصلاة بس مش عايز الصلاة لا يريد وخصوصا الناس اللي ربنا هداهم ثم انتكسوا اللي ربنا هداهم ثم انتكسوا عارف وجرب وشاف وداء وعاش وبعدين انتكس اللهم انا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى ونعوذ بك من الحور بعد الكور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب الناس دولك بيبقى عارف بس مش مريد ملهم بس مش مريد مش عايش مش عايش سبحان الملك عشان كده ربنا اللي يخلق فيك الإرادة اللي هي إيه إن هذه تذكرة فمن شاء ها؟ اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هي اللي يخلق فيك الإرادة ودي قلناها كتير إن أنا ممكن أقول للأستاذ مصطفى اشرب يقول لي مش عايز أشرب أقول له تشرب غصب عنك حط له مسدس في دماغه وقول له اشرب يشرب غصب عنه أنا خليته يشرب لكن ربنا يخليه يريد شفت ليه؟ ان انا اخليه يشرب رغم انفه لكن ربنا يخليه يريد رغم انفه قد يجعلك تريد ما لا تريد سبحان الملك القلوب بين ايه بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ثم جعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا ثم دي نمره كام دي اول حاجة التعريف واثنين الالهام والثلاثة الارادة اربعة خلق القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم ما ياما ناس عايزة وايه ومش قادر يعني ملهم ومريد بس مش قادر مش قادر او نفسه يحب مش قادر نفسه يعتمر مش قادر ونفسه يبطل السجاير بيكرهها بس مش قادر ونفسه يبعد البت دي عنه اللي بتعكسه ليل ونهار بيدعي عليها وبيدعي يا رب ابعدها عني يا رب ومش قادر ومش قادر يشد فلا بد ان ربنا يخلق فيك القدره قدره القول وقدره العمل وقدره العزم اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار العزم لابد من قضية العزم دي أن يخلق فيك القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل ها والعزم أربعة ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء يا رب ارزقنا هذا يا رب يبقى تعريف اثنين الالهام ثلاثة الارادة اربعة القدرة خمسة التثبيت دي مراتب الهداية اول حاجة انك تعرف الحق اثنين ان تلهم فعل الحق ثلاثة ان تريد الحق اربعة ان تقدر على ما تريد خمسة ان تثبت عليه الى ان تموت اللهم ارزقنا هذا يا رب هذه حقيقة انك تبقى مهتدي ان تكون من المهتدين ومن هنا يعلم اضطراب العبد الى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة احتاج كل شيخ وللهداية مرتبة اخرى هي اعلى مراتبها واخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة آه اللهم صل على محمد صل عليه في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال سبحانه وتعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم ويدخلهم الجنة ايه عرفها لهم يقول رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم للمؤمن أهدى إلى بيته في الجنة من بيته في الدنيا اللهم أدخلنا جنة بغير حساب ولا سابقة عذاب شوف بقى لما تخرج من قبرك جري على بيتك في الجنة تريح كده على السرير في الجنة والناس في الموقف خمسين ألف سنة وانت أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب يبقى آخر مراتبها الهداية للجنة الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها فمن هدي في هذه الدنيا إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدم العبد على الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبر ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في جهنم فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حزو القزة بالقزة جزاء وفاقا وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون اللهم اهدنا الصراط المستقيم كلام زي الفل هي ماشيك النهارده هو ماشيك هناك انت تمشي ازاي هنا ازاي تمشي هناك هي هي حذو القزة بالقزة
أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله